معنى الوفاء كان الرضا بالله إن حل القضاء وللفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا صحبة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب وربنا يجمعنا واياكم على الطاعه دائما يا رب العالمين وما زلنا في موضوع لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. الانسان عامل زي الميه لا يمكن ابدا يقف والا لو وقف الماء فسد الماء. أسن الماء يعني فسد الماء. الميه لو وقفت تصبح ميه راكده يتغير لونها يتغير طعمها تتغير ريحتها. انما لو مشيت ينتفع بها البلاد والعباد وتصبح جميلة هنيئة مريئة لا يكون فيها لون وحش ولا ريحة وحشة ولا طعم وحش أبدا هكذا المسلم كن كالماء ان انت كالماء ازاي كالماء في حاجتين في الخاصية الأولانية حتة التشكل مش التلون المؤمن لا يتلون المؤمن له وجه واحد والنبي صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد من كان له وجهان كان له يوم القيامة لسانان من النار مش ألقى هذا بوجه وهذا بوجه لا المؤمن له وجه واحد لكن أنا قصدي أن أنت ت- ت- يعني إيه، تكون كالماء في حاجتين الحاجة الأولانية في جريان الماء وعدم توقف الماء ان انت دايما بتجري في حركة وفي ودؤوب لخدمة دينك ودين إيه، يعني إيه، ها- دي- هذا الدين العظيم الذي يستحق مننا ان احنا نبذل حياتنا وارواحنا واموالنا وكل ما نملك من اجل خدمة هذا الدين العظيم دي الحاجة الاولانية الحاجة الثانية التشكل وقلت التشكل مش التلون التشكل ازاي يعني مقتضيات الدعوة و و و و وتلون اساليب الدعوة ان انا النهارده ايه لو حطيت الميه في كوبايه تبقى عامله زي الكوبايه تاخد شكل الكوبايه تحطها في ابريق تاخد نفس الشكل دوت تحطها في طبق كبير تاخد نفس الشكل بتاع الطبق وهكذا ان انا لما اكون موجود في مكان ويستدعي اسلوب دعوه مش مش معلومه جديده ومعلومه ان احنا هنغير في الدين ونقلب في الدين لا انما هو الاسلوب الذي يتغير تجديد الخطاب الديني ان انا اجدد اسلوب دعوتي ولا اجدد في الماده الدينيه نفسها الماده الدينيه واحده لا تتغير ابدا تركت فيكم ما ان تمسكتم به مش حرفتم فيه ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض صلى الله على النبي محمد والحديث رواه الحاكم بسند صحيح يبقى اذا حاجتين زي الميه الت- التشكل و- و- وان انت نتشكل بأ- باسباب الدعوه اشكال الدعوه فلان ده مثلا بي- بيتعامل مع فئه معينه من البشر لهم اسلوب دعوه معين فلان ده ياتي بالترغيب يبقى نجيب له الترغيب فلان ده ياتي بالترهيب فلان ياتي ما بين الترغيب والترهيب يبقى لازم يكون الداعيه يكون عنده حاجه اسمها فقه النفس اللي احنا قلنا عنها قبل كده لما ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن لما كان قاعد وسط الصحابة وجاله واحد بيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له نعم له توبة شويتين جاله واحد تاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة ليس له توبة طب ازاي يعني يتغير ال- الفتوى قلنا دايما يا جماعة ولازم نحفظ الكلام ده الحكم لا يتغير انما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص والظروف يعني ايه هنفصل دين لا ما نفصلش دين الفتوى ممكن تتغير انما الحكم نفسه ثابت لا يتغير ابدا وادينا مثال قبل كده قلنا ان لو واحد مثلا جينا سالناه الخمر حلال ولا حرام حرام طبعا باتفاق اهل العلم ب- ب- بكل الادله بالقران وبالسنه وباجماع اهل الامه علماء الامه طيب لو واحد في مكان في صحراء يبقى احنا لما نقول الخمر حرام ده اسمه ايه حكم مش فتوى ده حكم حكم ان الخمره محرمه طيب واحد في صحراء و- وبلغ به العطش مبلغا عظيما واقرب مكان هيوصل له هيكون مات يقينا هيكون مات ووجد زجاجة خمر مرمية في ال- في الصحراء يشرب ولا ما يشربش يشرب ده حكم ولا فتوى لا دي فتوى طيب فضل ماسك زجاجة الخمر بس يشرب يعني شوية صغيرة يقيم حياته مش يروح يعمل دماغ يعني مشي شوية بالزجاجة يوم يومين وكل لما يعطش قوي لنفسه يموت يشرب حبة صغيرة منه وصل لمكان فجأة لقى مية ايه اللي يحصل دلوقتي الخمرة اللي في ايده ديت حرام نرجع للأصل بتاع الحكم يبقى الحكم الأصل انها حرام أبيحت في ظرف معين يبقى تتغير بظروف الزمان والمكان يبقى اذا تغيرت ال- ال- اتغير الحكم واصبح فيه فتوى معينه بعد ما نل- نرجع للاصل ان في ميه خلاص يبقى زي الميه انا بتوضى بالميه وبغتسل بالميه لكن كنت في صحراء ومفيش ميه وعايز اتوضى مفيش مفيش ميه خلاص يبقى يتيمم يبقى دي اسمها ايه اه ده حاجه تانية خالص يعني ايه حاجه ايه بقى الاصل هو ده والاستثناء هو ده ما ينفعش واحد يلاقي ميه قدامه ويقول ايه هي الميه حلوه وجميله وكل حاجه بس انا عايز اتيمم يبقى ما ينفعش ما ينفعش صلاته دي تبقى باطله لان هو نقض الحكم الاصلي في ان هو ال- الاصل هو الميه خد بال حضرتك والبديل هو التيمم فهو استعمل البديل عن الاصل يبقى ما ينفعش صلاته يبقى اذا فرق بين الحكم والفتوى فابن عباس جاي له واحد بيقول له كذا كذا والتاني قال له كذا كذا نفس نفس السؤال ولكن طلع ليه طلعت الاجابه مختلفه المره دي عن المره دي قالوا له كيف ذلك يا ابن عباس قال لهم الرجل الاولاني جاءني ودموع التوبه في عيني الراجل قتل خلاص ونفسه يتوب فما اردت ان ييأسه من رحمه الله ده فقه النفس بقى التاني بقى جاي و- والشرر بيتطاير من عينيه راجل بقى شراني كده وراح يقتل فعايز فتوى عايز فتوى عشان يروح يقتل فبيقول له هل لي قاتل مؤمن التوبة فبص ابن عباس في عينيه لا الشرار طالع بيتطاير من عينيه فقال له لا ليس له توبة ليه قال ما حبيتش ان انا اجرأه على قتل مؤمن حبيت امنعه عن قتل مؤمن فقلت ليس له توبة عشان كده دايما بقول هذه الكلمة واكرر محتاجين العالم اللي فاهم مش اللي حافظ مش مجرد حفظ نصوص ان اطلع اخبط نصوص كده وارصها جنب بعضها الموضوع مش كده خالص بالمره خصوصا في عصرنا الحديث في مستجدات وفي امور كتيره بتحصل محتاجين ان احنا حد يتناقش مع عقول وقلوب الناس اللي قاعده قدامه ده عشان تقتنع وعلشان تفهم ان الكلام ده كلام مظبوط جدا والا ما انا ممكن الزمك واقول لك لا خد بالك هو الشرع كده والدين كده والنص بيقول كده لا لازم تتفهم المسائل ديت وتبقى عارف امتى تفتي بدي وامتى تفتي بدي مش كده بنقول اللي مش فاهم المساله دي ما يفتيش خالص ده ده ده, ده علماء في عصرنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتر ما عندهم ورع و- و- وخوف من ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم ولا يفتي ونعلم ناس كتيرة جدا موجودة على الساحة علماء وأفاضل ولكنهم لا يفتون يبقى عنده علم كبير جدا جدا ولكن يعني رجل فاضل مثل فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله و- وجعله الله ذخرا للأمة الإسلامية يعني أنا لا أكاد أرى على على يعني في حياتي كلها ما رأيت أفقه من هذا الرجل دي حقيقة واحنا هنضحك على نفسنا أنا ما رأيت أفقه من هذا الرجل وهذا رجل من من من, من الناس المعدودين على الأصابع اللي عندهم ورع وخلق ودين وأمانة وفقه و- و- وتواضع وحاجة يعني أنا مش عايز يعني أقول كلام يعني الشيخ أنا عارف ما بيحبش حد يمدحه ورغم ذلك تجد ان الدكتور محمد ما بيطلعش في اي برنامج فتاوى على الفضائيات مش قد ايه يعني عنده عنده ورع لدرجه ان هو مش عايز يفتي رغم ان هو من اشطر الناس او من افضل الناس في الفتي لو افتى ما يستطيع احد ان يتكلم في الفتوى بتاعته لانه لا يتكلم من من كيسه وانما يتكلم من كتاب وسنه كل كلامه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أئمة السلف كذا وكذا وكذا يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره وأنا والله أحبه في الله ربنا يبارك لنا في عمره يا رب العالمين ف- فابن عباس شوف بقى فقه النفس عامل ازاي عشان كده احنا بنقول ايه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر خد بالك خليك زي الميه اتحرك اوعى تقف اوعى تقف مكانك ما ينفعش لابد اما حاجه من الاثنين مفيش حد بيثبت مكانه احفظوا الجمله دي مفيش حد بيثبت مكانه الايمان نفسه الايمان اللي في القلب عمره ما يثبت في مكانه بمعنى ايه يعني انا مؤمن الايمان ده هيضيع لا مش هي... مش مساله هيضيع مساله يعلى ولا ينزل عمره ما هيثبت يعني عمره ما هيبقى الإيمان مثلا إيه زي الترمومتر كده على درجة مثلا 37 ويقف لا مش هيقف يا إما يطلع 50 60 70 100 يا إما تلاقيه نازل إنما عمره ما يثبت على وتيرة واحدة ليه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان يبقى إذا الإيمان عمره ما يثبت على وتيرة واحدة قلبك ده مش ممكن تلاقيه الساعة 9 زي الساعة 10 لازم يختلف أنا قاعد دلوقتي عمال مثلا بدي درس علم وبأذكر الناس بالله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبي عمال بيرتفع بعد الدرس ممكن مثلا ماشي مثلا شفت حاجة غلط ولا بتاع تلاقي الإيمان انخفض شوية رحت البيت مسكت المصحف وقعدت أقرأ في القرآن الإيمان ارتفع شوية بفتح عشان أشوف رشة الأخبار شفت منظر مش كويس الإيمان نزل شوية وهكذا لا يمكن يثبت على وتيرة واحدة لازم يا يزيد يا ينقص عامل زي الترمومتر كده طالع نازل عشان كده بقول لك اوعى تقف اوعى تقف مكانك اجري واتحرك ولو ما اتحركتش هتلاقي نفسك ايه بيفسد كل شيء فيك كما يفسد الماء يبقى لازم يبقى من شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر او يثبت مكانه لان مفيش لازم يا قدام يا ورا لان هي حاجه من الاثنين يوم القيامه يا ابيض يا اسود مفيش كروهات يوم القيامه يا جنه يا نار قول لي ما في اصحاب الاعراف اقول لك اصحاب الاعراف اصلا اهل جنه هم داخلين الجنه بس عقابهم يوم القيامه الانتظار ده نوع من انواع العقاب يوم القيامه لا يخش نار ولا يتعذب ولا اي حاجه كل ما في الامر واقف على سور الاعراف خمسين الف سنه شوف العذاب يعني هو مش داخل النار بس عذاب كتير قوي خمسين ألف سنة حد ما أهل النار خلاص يخشوا النار ربنا يعافينا ويعافيكم وأهل الجنة يخشوا الجنة ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين ثم بعد ذلك يدخل أهل الأعراف بعد ما يدخل أهل الجنة إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى يبقى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر عشان كده بنتكلم في آفاق دعوية ليه بنتكلم في آفاق دعوية لأن احنا محتاجين إن إن دايرة الشر أو أو الفساد أو الكفر أو المعصية تقل ودايرة الخير والطاعة والإيمان والتوحيد تزيد محتاجين نزود محتاجين نكتر عدد المؤمنين محتاجين نكبر إيمان المؤمنين في قلوب المؤمنين يبقى محتاجين نكتر في الكم والكيف في الاثنين في وقت واحد ده يحصل منين؟ ده يحصل من خلال ورثة الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما في الحديث الذي عند الترمذي بسند صحيح يبقى إذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم هم مش الدعاء بس أي مسلم في الدنيا ممكن يكون وريث من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ماشي في السوق فلقى التجار عمالين مشغولين في البيع والشراء ودي بدينار ودي باتنين دينار ودي مش عارف كذا دي كذا فقال سبحان الله يعني حاجة عجيبة جدا ايه اللي بيحصل ده يعني كم يفوتكم من الخير أيها التجار إن ميراث النبي يقسم الآن في المسجد وأنتم تجلسون تتكلمون في الدرهم والدينار قالوا له يقسم قالوا له أي أيوة والله يقسم الآن في المسجد التجار قفلوا المحلات بتاعتهم ولا ما كانوش بيقفلوا أيامهم كانت الدنيا أمان وحلوة يعني خد بالك فجروا على مسجد النبي عليه السلام فما وجدوا شيئا إلا أنهم وجدوا حلقة علم واحد عمال بيعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم رجعوا لأبي هريرة بيقولوا يعني أتسخر بنا أنت بتستهزئ بنا تقول الميراث بيتوزع رحنا ناكل لقينا ميراث ولا أي حاجة قال لهم أما وجدتم شيئا خالص قال له وجدنا يعني حلقة علم وواحد بيعلمهم الكتاب والسنة قال لهم ما هو ده ميراث النبي ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ورثة الأنبياء ممكن حضرتك تكون وريث من اولياء وانا بعلمك في الحلقات ديت ازاي تكون من ورثه الانبياء ولو صح قولنا يعني نسمي الحلقات نسميهم ورثه الانبياء ان فعلا واجب علينا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه ولو ايه يا ما شفنا ناس بسطاء وهنشوف طبعا مع الحلقات ديت ناس بسطاء جدا لهم من اهل العلم ولهم من اهل الفتوى ولا اي حاجة بالمرة ولكن حملوا هم الدين وهم الدعوة ربنا نفع بهم العباد والبلاد وربنا فتح بهم قلوب ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا المرة اللي فاتت عن قيمة الوقت ده مسألة مهمة جدا اغلى حاجة عندك في حياتك هي وقتك اوعى تضيع وقتك لو عمرك يضيع في قعدتك قدام النت او الفضائيات او جلسه آه، صحوبيه قاعدين بالخمس ست ساعات خمس ست ساعات نقعد نرغي في ايه نتكلم في ايه جبنا سيره كام واحد اتكلمنا في حق كام واحد اغتابنا مين وقعنا ب- ب- بين اتنين بنميمه كام مره آه، جبنا سيره محصنات كام مره كلمة حتى لو لما نتكلم في مثل هذه المخالفات على الاقل ذكرنا ربنا كم مره صلينا على النبي كم مره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس ترة عليهم يوم القيامة يعني حسرة عليهم يوم القيامة حسرة فعلا حسرة ان لساني لا يلهج بذكر الله ولا يلهج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر كنز كبير قوي كنز كبير ما اسمحش لحد يفرط لي فيه ممكن افرط في مالي ممكن افرط في, في بيتي ممكن افرط في اي حاجة الا وقتي إلا عمري يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك اليوم الواحد اللي بيعدي أنت امبارح كنت قريب من لقاء الله النهاردة أنت أقرب بكرة أقرب وأقرب أنت من يوم ما اتولدت وأنت مد ظهرك للدنيا وماشي على الآخرة تخيل حضرتك المعنى أنا نازل أهوت الدنيا خلاص نزلت بقيت في الدنيا بمجرد ما اتوجدت في الدنيا ده الخط بتاعي اللي انا ابتديت منه الحركه فكل يوم يعدي عليا انا رايح في اتجاه الاخره وسايب الدنيا ورايا فالنهارده انا عمري قد ايه اسبوع فانا سايب الدنيا بقالي اسبوع او عايش في الدنيا خدت من حقي بالدنيا اسبوع وقربت من الاخره بمقدار اسبوع بقى عمري دلوقتي 65 سنه انا عدى من دنيتي 65 سنه وبقي لي الله اعلم بقي لك ساعه بقي لك شهر بقي لك سنة بقي لك 25 سنة بقي لك مش عارف قد ايه يعني ما هو أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك فاحنا اتكلمنا عن قيمة الوقت واتكلمنا عن وأنذر عشيرتك الأقربين ان ما ينفعش يكون قلبي على الدعوة عمال ماشي ليل ونهار عمال أدعو فلان وأدعو فلان وأدعو ده وأدعو ده وأنا سايب بيتي خربان زوجة ما بتصليش أولاد ما بيصلوش بنات مش محجبات مضيع أسرتي وأنا عمال بقول أنا بدعو وبجتهد في الدعوة وبعمل وبسوي لا وأنزل عشيرتك الأقربين ربنا مش هيسألنا عن الناس اللي حواليا هيسألنا عن ولادي وعن زوجتي يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دور وشوف وإيه بقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر مش واصبر واصطبر خلي قلبك حنين خليك هادي خليك يعني صبور عليهم كده اصبر عليهم ادعو واصبر زوجتي ما بتصليش يا عم الشيخ ادعوها الى الله سبحانه وتعالى واصبر مش مجرد ما ما انت متجوزها ما بتصليش ما هي مش ذنبها هي ده ذنبك انت انت اللي رحت عجبك جمالها قال لك ما بتصليش قلت مش مشكله انا هتوبها بعد كده وراح تهلم توباك خليتك ما تصليش خد بالك فلو طالما انت واخدها ما بتصليش يبقى ده ذنبك انت ومشكلتك انت عايز تحلها بعد كده اصبر بقى يبقى ايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر شوف دي واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبته للتقوى يبقى اذا محتاج ان انت تصبر على اهلك مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة ب- باستعمال ال- الهجر للزجر ومرة بأسلوب ان انت يعني تقلل الحياة الحلوة اللي بتجيبها لها ومرة تحاول انت يعني تقول لها خلاص طالما ما صليتيش انا مش واكل النهاردة انا هطلع اكل بره وزعلان منك و و- بأساليب معينة لكن بالضرب بلاش يعني ضرب دي خليها اخر حاجة وضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و- واضربها ضرب غير مبرح يعني الناس اللي بتقول الاسلام بيقول الضرب والضرب وفي نساء تتضرب خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم ان بعض الصحابه يضربون ازواجهم قال والله ما اولئك بخياركم اللي يعملوا كده دول مش من خياركم ابدا مش ممكن خد بالك لكن حتى لو ضربت بقى في امر شرعي فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول واضربوهم ضربه ايه غير مبرح لا تقبح ولا تضرب الوجه شوف قد ايه يعني ما تق- ما تقولهاش قبحك الله ويا كذا ويا فلانه ويا بنتي و- وكلام القبيح اللي ممكن يتقال بين زوج وزوجته خد بالك ولا تضرب الوجه الوجه ده مكرم الوجه ده في اماكن السجود لله سبحانه وتعالى الوجه ده ما حدش يقرب له خالص بالمره فلو تضرب بسواك قد كده وعلى كتفها الضربة دي ليست من أجل إيذاء الزوجة ولكنه إعلام للزوجة بإن أنا أنا زعلان منك أنا مش راضي عنك بالمرة هي تعرف في زوجة ال- النظرة بس البصة كده بس أكبر عندها من مليون ضرب مجرد انك تبص لها كده بصت كده عتاب ولا زعل وتحسسها ان انت متضايق منها عشان ما بتصليش دي كفايه دي كفايه ابرك من مليون علقه هتدالها وفي زوجه محتاجه يعني يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال علقوا الصوت على الحائط وذكروهم بالله علق الكرباج على الكرباج على الحيطه سرعه تضربها عشان حد يقول ايه ادي الاسلاميين بقى يا عم دول شوف بيقول لك علق الكرباج بقى بيقول شوف النبي بيقول ايه علقوا الصوت على الحائط على الحائط وذكروهم بالله لان النا- لان شوف ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران في انسان لما تذكره بالله لا يتذكر ولما تهدده يقول لك ما ده مفيش احلى من الاسلام والصلاه جميله ما شاء الله و- و- ويبقى زي الفل معاك يبقى في امور معينه تحتاج الى شيء من الترهيب ومش لازم التنفيذ يعني انا ممكن اقول لابني ايه وال- وال- والعصايه متعلقه على الحيطه كده اقول له ها هتذاكر ولا ولا اضرب ف- فلقيته مثلا قال لك خلاص يا بابا هذاكر المهم راح ما ذاكرش فتيجي في المره الثانيه تقول له لا ده انا خلاص بان عليا بقى خلاص هضرب بقى يقول لك خلاص يا بابا هذاكر والله فما يذاكرش فتيجي اخر مره لا خلاص بقى بص بقى خلاص انا الموضوع خلاص دخل دماغي وما دمت قلت هضرب فيبقى هضرب خد بالك فالولد يحس الموضوع بجد فيذاكر انت لا ضربت ولا عملت هو ده ديننا هو ده دين ان انت عند الاخطاء الشرعيه اللي بتتعمل بتهدد بتهدد لكن خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي ده كلام حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عن قيمه الوقت وانزل عشيرتك الاقربين هنا بعد كده عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا فين القوافل الدعويه الحلوه بتاعت زمان كان زمان كانوا يعملوا قوافل دعويه وكان آه، بعض الجمعيات الشرعيه كان بيعملوها وانا خرجت في قوافل دعويه قبل كده قافله دعويه تنزل مكان فيه نسبة كبيرة جدا جدا من الناس اللي ما بتصليش والبنات اللي مش لابسين حجاب والى غير ذلك يقوموا نازلين قافلة دعوية قافلة دعوية لا هي نازلة بكرباك ولا نازلة بعصاية ولا نازلة بسيف نازلة ببسمة حلوة ومعاملة طيبة وأسلوب جميل وكلمة حلوة ويخشوا يكلموا الناس ويقابلوهم على القهاوي يلاقي واحد على القهوة ياخده يطيبه كده بعطر كده واخده في حضنه ويطبطب عليه ويقول له كلمتين مش هياخده من ايده كده يقول له قسما بالله لازم تيجي معاه المسجد ده مش اسلوب دعوه الراجل ممكن يكون مش مستعد الراجل ممكن يكون قاعد على القهوه وهو اصلا ما يصلحش انه يصلي دلوقتي ممكن يكون ربنا عارفين وعارفين في انسان ما عندوش فقه ما هوش فاهم الدنيا صح ازاي ولا فاهم دينه ممكن يكون قاعد على القهوه وهو جنب اصلا فتيجي تجبره انه يخش يصلي يخش يصلي وهو جنب فانت تذكره بالله سبحانه وتعالى وتكلمه وتدردش معاه مرة أذكر مرة زمان في بداية الدعوة كنت ماشي مع بعض الشباب فمعديين فلقينا آه، شابين قاعدين في مكان جنب المسجد مباشرة هم صناعية أظن كانوا سمكرية أو حاجة زي كده وحاطين الشيشة عاملين بشيشة والدخان داخل المسجد واحد من الشباب انفعل قوي وراح ماسك ال- آه، الشيشتين دولت اللي حاطينهم دولت وراح ماسكهم وراح مكسرهم في الحيطة قاموا فتحوا عليه السكاكين وكانوا مدججين بالسلاح وكانوا عايزين يقتلوه في الوقت ده فجه بعدها بي بي بي بيكلمني فبيقول لي يعني آه، هم عملوا كده وانا اخطات قلت له ده مش اسلوب دعوه يا حبيب قلبي يعني ده مش اسلوب دعوه قال لي يعني مش مش ده منكر قلت له طبعا منكر لكن اللي انت عملته كان اكبر من المنكر اللي هم عملوه قال لي ازاي قلت له السبب بسيط جدا دول قاعدين جنب مسجد عاملين بيشيشوا الكلام ده صح الكلام ده قمة في الخطأ ده هو لو بيشاش في مكان تاني برضه خطأ فيزداد الخطأ كمان ويزداد الحرمة انه قاعد جنب مسجد انما انا بقى لما اتعامل مع واحد بالنفسية وبالخلق ده ما ينفعش ان انا عامله بشدة لان هو ممكن يعند اكتر ممكن لو هو قاعد جنب المسجد مثلا ب 10 متر ممكن لو انت عملت معاه كده ممكن يقول لك طب انا مش هشيش الا قدام باب المسجد والجدع بقى يتكلم بقى والسكاكين في جيبها خد بالك قلت له ده مش اسلوب انما الاسلوب الامثل ان انا كنت ممكن اخش اسلم عليهم السلام عليكم وعليكم السلام شيء طبيعي هيرد عليك السلام ازاي حضرتك اسم اخويا الكريم والله اسمي مثلا صابر واسمي او اسمي مش عارف ايه يا سلام يا اخ صابر ازاي حضرتك عامل ايه ربنا يبارك فيك والله يا اخي يعني يعني حضرتك ساكن هنا اه ساكن هنا ما شاء الله يعني من اهل المنطقه ربنا يبارك في عمرك يا اخي انا اول مره اشوف حضرتك وانا سعيد جدا لقيت شفت حضرتك وكده و... ونتكلم معاه باسلوب مهذب كده اقول له يعني يعني بالله عليك ربنا يبارك في عمرك ويحفظك إيه إيه إيه المسجد ده فيه ايه وحش عشان ما تخشوش ونقعد نتكلم معاه بقى كده بلين وبرحمه ونضحك معاه شويه ونتكلم معاه شويه ولا مانع ناخد له هديه ايه المشكله ايه المشكله ناخد له هديه ونتكلم معاه كده وممكن أت... وممكن خد بالك ممكن اتدرج معاه ممكن هو قاعد بيشيش مثلا جنب المسجد ممكن انا اقول له مثلا ايه طب ربنا يبارك فيك يعني يعني إيه انت تعلم ان هذا الامر محرم لكن ان كنت مصر فعلى الاقل ربنا يبارك في عمرك بلاش جنب المسجد فهو هيستحي على نفسه طب انا اسف والله معلش ويقوم ماشي بعيد هيمشي بعيد مره ده دليل ان في خير لانه لو قال لك مانيش ماشي فانت برضو ليها حل تاني لها تصرف كل حاجه ليها حل كل حاجه ليها حل ما دام قلبك يسع ان انت تتعامل مع كل الاصناف وكل النوعات ليها حل ان شاء الله فلو قال لك طب حاضر ومفيش مشكله وانا اسف وكده فاقول له طيب ربنا يبارك في عمرك ويعني لو ممكن تقبل منها الهديه البسيطه دي يعني انا مش عارف اكافئك ازاي والله انا لو املك الدنيا كلها كنت جبتها لك دي حاجه ما تلاقيش بمقامك يعني فاهم ازاي الراجل هيستحي منك لما تيجي تكلمه بعد كده في اي موضوع اكيد هيكلمك والله وهو قاعد بيشايش وبيعمل وشه في الارض ليه انت قدمت له اسلوب جميل وطريقه حلوه هو فيما بعد تلاقي قلبه مليان احترام ليك لو فيما بعد انت رحت قلت له يا فلان تحب ربنا اه طبعا بحب ربنا طيب آه آه يعني آه هقول لك حاجه كده ايه يعني ولله المثل الاعلى بتحبني اه طبعا بحبك انت راجل محترم ازاي ما احبكش طيب انا عن نفسي محال ان انا اعمل حاجه تزعلك انت ممكن تعمل حاجه تزعلني يقول لا طبعا اعمل حاجه تزعلك ليه ربنا يدين المعروف يا عم الشيخ مثلا اقول له طيب لو انا قلت لك ان الشيشه دي مزعلاني تسيبها اصل و... و... يعني بشربها من زمان وتعودت عليها و... انا بقول لك حاجه مزعلاني وانا عن نفسي بقول لك والله ما اقدر اعمل حاجه تزعلك طب طب انا ممكن ما اشربهاش هنا بقى اشربها في مكان تاني اداري كده في البيت ولا حاجه بس يعني بس ما اقدرش اسيبها شوف ده عشان خاطري انا اقول له طب انسى بقى الكلام ده خالص ولله المثل الاعلى لما ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك عشان بتشربها هترضيه ولا مش هترضيه الكلام ده كله يحرج الانسان اللي قدامك خليه قاعد قدامك كده مبلول اذا كنت انت عايز ترضيني انا وانا واحد من البشر ما سواش اي حاجة وتروح تشربها في بيتك علشان انت محرج مني انا امال الله الذي ينظر اليك ويراك في كل لحظة هتعمل ايه وانا عارف ان انت بتحب ربنا انا واثق ولو ما كنتش بتحب ربنا ما كنتش كلمتك اساليب اساليب تخلي اللي قدامك من كتر احسانك اليه ومن كتر ادبك معاه ينكسر مش ممكن ابدا يبجح في وشك ولا يبص لك بصه وحشه وياما جربت ده في حياتي الدعويه ياما ياما شفت مخالفات وياما وياما وياما ربنا اكرمنا بحاجات اتغيرت باسلوب رحيم اسلوب عقل كده اسلوب فيه حنيه اللي قدامك لما يحس ان انت بتتعالى عليه وان انا ماشيله عامل مش عارف ازاي وماسك العصايه ازاي واكلمه من من برج عالي وكاني انا الطائع وهو العاصي واني العالم وهو الجاهل و... الانسان يأنف ويحصل له شيء من من الصدود ما يتحملش حد يتعامل مع كده اي انسان في الدنيا نفسه غاليه عنده جدا اي واحد ملك جوه نفسه يقول لك انا جوه نفسي انا انا ملك مفيش حد في الدنيا يستحق ان يكون ملك غيري انا اي واحد حتى لو كان ما عندوش اي اي حاجه خالص ولا بيفهم حاجه في الدنيا لا في دنيا ولا في دين لكن هو جواه ملك هو شايف نفسه ملك فلما تيجي تحقر من شأنه انت بتهدمه لما لما تيجي تتعامل معاه بذوق قلت لكم قبل كده مثل الحسن البصري لما جاره ما كانش بيصلي ونزل وقال له والله اني ارى على وجهك نورا هل تاذن لي ان اسير معك قال له اتفضل شاف جنازه قال له ايه رايك لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا ستصنع قال له ماذا ستصنع لا يكون الاحسن الناس صلاه وزكاه وصله لرحم قال له خلاص هي دي الفطره فعلا قال له فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت كان من افضل خلق الله بعد كده الاسلوب الجميل ده قوافل دعوية تخرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن تحمل هم الدعوة برحمة تأمر بالمعروف بكل معروف تنهى عن المنكر بلا منكر مرة محتاج أنا مش عارف الو- وقت الح... الإنسان وحياته ضيقة أقسم بالله أنا محتاج إن أنا أنا عامل سلسلة في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 50 درس 50 درس نفسي ألاقي وقت أقول السلسلة دي 50 درس في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزاي إن أنت تأمر بالمعروف من غير ما تخش في حاجة تصد الناس عن دين الله وازاي ان انت تنهى عن المنكر بت- بصوره تحبب الناس في دين الله ولا تكون حائلا بينهم وبين الهدايه وبين الطاعه لله سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر في بلاد الشام اسال الله سبحانه وتعالى يا رب ان ان ينجي اخواننا في سوريا من بطش هذا المجرم الاثم بشار الاسد. كان في احد العلماء في بلاد الشام قاعد مع ناس في المسجد وكده في درس اسبوعي فبيقول لهم هو كان عامل لهم دروس صغيره كده يوميا لكن في درس كبير اسبوعي فبيقول لهم فين الشباب انا ما بشوفش هنا غير الناس الكبار في السن وال... و- انما فين الشباب قالوا له يا شيخنا يعني يعني اغلبهم بيروحوا آه، حاجه اسمها صاله ديسكو قال له يعني ايه صاله ديسكو هو يعني على فطرته مش عارف حاجه خالص قال لي يعني ايه صاله ديسكو قال له صاله ديسكو دي يعني مكان كده وليه آه، مسرح كده صغير والشباب وبنات شبه عراه بي- يعني البنات بيبقوا لابسين لبس خليع جدا جدا وشباب يعني آه، كده وبيقعدوا يرقصوا مع بعض واحيانا ممكن يشربوا خمر وممكن ممكن فقال سبحان الله شباب وبنات بيرقصوا مع بعض ويشربوا خمر وهو- هي البنت اللي خارج معاها دي قريبته قال لا مش قريبته ما هوش من محارم قالوا مش من محارمها فقال سبحان الله طب يلا نقوم يا جماعه نروح صاله الديسكو دي ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى نروح يا شيخ روق صاله الديسكو اللي هتروح تدعو فيها ده هناك ده ممكن يقتلوك قال لا والله نروح ونبلغ يعني ما امرنا به ان شاء الله ربنا يكرمنا لعل وعسى يا عم الشيخ قال والله لا انا رايح لو مش عايزين تيجوا معايا خلاص ما تجوش خدوه وراح على صاله الديسكو دخلوا على شباك ال- دخلوا على المكان بتاع الدخول عايزين ندخل رايحين فين الراجل بقى البودي جارد اللي واقف رايحين فين داخلين جوه صاله الديسكو الراجل ب- الشيخ ب- بفطرته الجميله قال لهم داخل ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى عشان ما يجوش هنا تاني فقال له يا حلاوتك ايه الجمال ده يعني انت عايز تدعوهم عشان ما يجوش هنا تاني امال احنا ناكل عيش ازاي فبعدين قال له وبعدين ما ينفعش تخش من غير تذكره فدخل على بتاع التذاكر قال له انا عايز آه، تذاكر قال له فلا اشكال قدامه بقى لحى ومناظر و... قال له هتعملوا ايه في جوه يا عم الشيخ قال له ادعوهم الى الله عشان ما يجوش هنا تاني فراح ناديله بقى مين بقى صاحب الايه صاله الديسكو ايه الحكايه قال له كذا وكذا قال له أنت بتتكلم ازاي ده اكل عيشي ودي حياتي عايز نقفل صاله الديسكو عشان خاطر حضرتك عايز ت... ت... ت... تكون سبب في هدايه الناس اللي بتجيب اللي هم الزبائن بتوعي فقال له يعني اديني فرصه لعل وعسى ربنا يكرمني حتى بواحد ولا اتنين يهتدوا اخش بيهم الجنه وقال له طب ما انت هتخش ببلاش و- وهتتعبني وهتعمل لي مشاكل جوه قال له ما تشغلش بالك التذكره عندك بكام قال له بكذا قال له خلاص هنجي لك بكره من اول العرض كده وندفع لك ثمن التذاكر بتاعه الليله كلها شوف بتك- بتكلف قد ايه مثلا تكسب في اليوم مثلا قد ايه 5000 جنيه هندفع لك 5000 جنيه وسيبنا نخش فالرجل ظن يعني ايه ان ان التاني ده بيقول يعني بيقول كده خلاص وقال خلاص بقى يخش والشباب جوه هم كده كده هيظبطوه يعني في تاني يوم الشيخ ومعاه المجموعه بتاعته ودفع له المبلغ ده ودخل جوه شوف اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى دخل جوه واتفق مع مدير المكان دوت ان في بدايه العرض اول ما يتفتح ستار بدل ما يتفتح بقى على الدي جي ويبداوا البنت ترقص او ولد يرقص ولا كده قال له يعني تطلع انت فالشيخ قال له ممكن تكون مفاجأة ليهم خليهم يبدأوا بفقرة عادية من اللي هيبدأوها وخليني أنا اللي بعدها على طول طلعوا ولد وبنت في الأول والشيخ قاعد في الكواليس بعيد خالص رقصوا والكلام ده كله اتقفلت الستارة وبعدين اتفتحت مرة تانية وإذا بهم يجدون شيخا جالسا على كرسي شيخ وقور لحية بيضة شكل جميل وش منور ما شاء الله انتوا عارفين الشام ما شاء الله يعني آه، الوشوش البيضة الجميلة يعني فالسلام عليكم ورحمة الله فقعدوا يضحكوا فبدأ يذكرهم بالله فهم الشباب فكروا ان دي فقرة كوميدية وجايبين واحد لابس آه، دقن كده وبيمثل انه شيخ وهيبقى فقرة فكاهه كده فقعدوا يضحكوا وينكتوا ويهزروا المهم فضل يكلمهم يذكروا موا فلما اشتد الموضوع قوي فإذا بشاب من الشباب آه، بيقول لهم آه، يعني طب يا جماعه ما ينفعش كده ده راجل قد والدنا سيبوه يقولوا الكلمتين وخلاص بدأ يذكرهم عشتوا كم سنة يا شباب متعتوا بإيه المتعة اللي اتمتعتوا بيها طول حياتكم يا ترى فاكرينها دلوقتي ف- راحت المتعة وفضلت الذنوب اللي اتكتبت في موازين سيئاتكم والعمر هيعدي وانتوا النهارده شباب بكره هتبقوا عواجيز زي حالاتي يعني العمر كده كده هيعدي فاغتنموا حياتكم دي جنة او نار لو واحد فيكم مات في المكان دوت يحب يلقى الله هو في المكان ده ولا يلقى الله هو ساجد بين يدي الله وفضل يكلمهم عن الجنة وعن النار و و. فبكى كل من حضر وتابوا إلى الله جميعا درجة البنات اللي كانوا عريانين بقوا في قمة الحرج تخيل عملوا ايه كل واحدة سحبت المفرش اللي على الترابيزة اللي هي قاعدة عليه ولفت نفسها بيه في منهم اللي حطته على دماغها وخرجوا جميعا تائبين واللي أجمل من ده كله إن صاحب الملهى الليلي دوت تاب إلى الله وحول الملهى الليلي ده إلى مكان تجارة وبيع وشراء وبقى يروح يصلي ورا الشيخ دوت عشان كده سموها توبة في مرقص يا سلام هم الدعوة تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى على حفظك
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وقبل ما نكمل حلقتنا بسرعة كده أقول أسماء الفائزين في الأسبوع الماضي في مسابقة الموسوعة الذهبية الفائزة الأولى الأستاذة منيرة سيد توفيق مغوري منيرة سيد توفيق مغوري احنا بنختار أول إجابتين صحاح والأستاذ ناصر السيد حسنين منصور يبقى الأخت منيرة سيد توفيق مغاوري لو سامعين الاسم يعني وناصر السيد حسنين منصور يروحوا يستلموا بكرة إن شاء الله الموسوعتين بتوعهم من المكتبة مباشرة إن شاء الله وأما بالنسبة للي بياخدوا الموسوعات دي إن شاء الله مع كل موسوعة زي ما قلنا سيدهاية لا تحزن وابتسم الحياة اللي هي فيها شرح لكتاب لا تحزن وابتسم الحياة في عشر دروس من أجمل الدروس اللي قلتها في حياتي ومعاها أيضا آه، الكتيب آه، اللي هيبقى مؤقتا الفترة دي اللي هو معمول آه، نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم اللي هو روحي فداك يا رسول الله السؤال الجديد بتاع الحلقة ديت إن شاء الله ما هي أعلى منزلة في الجنة في منزلة معينة يعني انتوا عارفين مثلا الفردوس الأعلى دي طبعا أعلى منزلة لا في منزلة أعلى من الفردوس الأعلى وهي لا تكون إلا لشخص واحد أو رجل واحد آه، صلى الله عليه وآله وسلم هي إيه المنزلة دي اسمها إيه وإن شاء الله نختار أول إجابتين صحاح إن شاء الله يوم السبت القادم ونعلن أسماء الفائزين ربنا يجمعنا وإياكم على خير تعالوا نكمل مع بعض لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر اتكلمنا عن حتة ال- قيمة الوقت وأنزل عشراتك الأقربين ونتكلم عن القوافل الدعوية كان واحد من ال- ال- الناس ال- أهل الدعوة البسطاء الجمال في يوم من الأيام عرف إن في دكتور طبيب في المنطقة اللي هو ساكن فيها ما بيصليش وبعيد تماما عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى حب ان هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى ففكر في فكرة كده اكلمه ازاي في الشارع هو مش فاضي اروح له المستشفى وهو ممكن ما يكونش يعني فاضي فاضي يقابلني فقلت احسن حاجة ان انا اقابله في عيادته طب هقابله في عيادته ازاي فراح كانه مريض وراح قاطع تذكرة وراح داخل العيادة على الدكتور اول ما آه، ال- ال- قطع التذكره استنى دوره وجه الدور بتاعه راح داخل على الدكتور مباشره واول ما دخل على الدكتور مباشره آه، دخل على الدكتور سلام عليكم وعليكم السلام آه، حضرتك آه، آه، بتشتكي من ايه قال له والله انا ما فيش شكوى معانا يا دكتور لكن انا امنيه عمري ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في ميزان حسناتي فانا جاي النهارده ادعو حضرتك يعني واتمنى ان ما اكونش يعني عملت حاجه تضايق حضرتك فبدا يكلمه بذوق وباسلوب جميل جدا الدكتور تاثر جدا تاثر بشكل مش طبيعي ازاي واحد مكلف نفسه وقاطع التذكره وعامل ده كله علشان خاطر ان هو يجي يدعوني الى الله سبحانه وتعالى فما كان منه إلا إنه تأثر بيه جدا وكان سبب هداية الدكتور حب الدكتور إنه يرجع فلوس الكشف لهذا الشاب فقال له والله أبدا هذا جزء من وقت حضرتك اللي أنا اقتطعته لنفسي فلا أسمح أبدا إن أنا آه، يعني أفرط في وقت حضرتك وده كان سبب هداية هذا الدكتور من ضمن أساليب الدعوة الجميلة جدا حمل الخير للفقراء الناس احيانا يا جماعه بيحول ما بينهم ما بين الهدايه احيانا انه مش لاقي ياكل قول لي طب هو ده سبب معقوله واحد مش لاقي ياكل ما يصليش الموضوع مش كده الموضوع موضوع ان هو ممكن بيوصل لمرحله ان هو بينظر للمجتمع نظره سيئه جدا فبيحصل عنده ضعف ايماني شديد جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر وقارن النبي بين الكفر والفقر وان كان الفقر مش سبب كفر لكن احيانا مع بعض الناس ضعاف النفوس ممكن يوصله الفقر فعلا الى انه يبعد عن دينه ويسيب دينه وما حملات التنصير منكم ببعيد ربنا عافينا وعافيكم اكيد بتسمعوا عن الحالات ديت لما بتنزل حملات تنصير في بعض البلاد الافريقيه اللي مش لاقيه تاكل وينزل وياكله ويشربه ويخليه يتنصر يبقى اذا ايه الفقر ممكن يكون مدعاه لضعف الايمان عند ضعاف النفوس اما الانسان اللي عنده ايمان قوي بفضل الله سبحانه وتعالى فالفقر وال- والغنى ما يفرقوش معاه سيدنا عمر بن الخطاب بيقول والله ما ابالي ايهما ركبت مطية الفقر أو مطية الغنى إن كان فقرا فصبر وأجر وإن كان غنى فشكر وأجر خد بالك والصحابة كان يعني حياتهم كانت حاجة لا- يعني حاجة أبسط مما تتخيل ورغم ذلك كانوا أعلى الناس إيمانا وكانوا أفضل الناس بشهادة المولى عز وجل وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أهل التفسير والمخاطب بتلك الآية ابتداء هم أصحاب النبي ثم المؤمنون من سائر الأم من من سائر الأمة خد بال حضرتك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم دي تفيد التعقيب مع التراخي يعني قرني دول أفضل ناس واللي بعديهم دول بقى ايه بعديهم بمراحل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى كانت خيرية في القرون الثلاثة ومش معنى كده أنه يخلو الخير من الأمة لا الخ- الخير في أمة النبي عليه السلام إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه السلام يقصد أن أجيال كاملة تتكامل فيها الخيرية بالمنظر ده كانت في القرون الثلاثة الأول ولا يمنع ذلك ان يكون واحد من المتاخرين في عصرنا او قبلنا او بعدنا حتى يكون ايمانه عالي جدا جدا يقترب من ايمان التابعين او الصحابه لكن طبعا منزله الصحابه يعني لا يعلو عليها منزله ويكفيهم شرفا صحبه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حمل الخير للفقراء بيكون عونا على طاعه الله سبحانه وتعالى ان انت لما تكون دكتور في عياده ويجي لك مريض يكون فقير تستثمر تستثمر بقول تستثمر حاجته الى العلاج والى آه، آه، آه، الطب اللي انت اتعلمته في ان انت تدعوه الى الله سبحانه وتعالى اهلا وسهلا شفاك الله وعافاك لا باس الظهور ان شاء الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ما شاء الله ان شاء الله تكون حاجه بسيطه جدا ربنا يشفيك ويعافيك امرني تحت امرك وابشر ان شاء الله بكل خير هتطلع ان شاء الله زي الفل وان شاء الله تكون اخبار وتبتدي تكلمه عن الصلاة والعبادة أخبارك إيه وبتصلي فين وبتصلي إزاي وإيه أقعد دردش معاه في الدين في الدين وبعد ما تكلمه إيه المانع إن أنت لواحد أو اتنين في اليوم لو بيجي لك مثلا في اليوم خمسين واحد إيه المشكلة إن لو دخل عليك اتنين فقراء تقوم مرجع له تمن التذكرة ثم بعد ذلك بيجي لك عينات دواء كتيرة جدا يديله عينات الدواء اللي هو محتاجه دوت ويكون ده في ميزان حسناته يكون سبب هدايه بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف لما دخل السجن ايه اللي حصل سيدنا يوسف لقى اتنين طالبين منه تأويل الرؤية اللي كل واحد شافها منهم فعمل ايه الاول عرفهم مكانته واخد بالك ان هو آه، لا يأتيكما من طعام ترزقان الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما خد بالك ذلك ومما علمني رب لحسن تحتوي ان انا يعني ساحر ولا دجال لا لا لا ده كل ده بوحي من الله الى يوسف عليه السلام خد بالك وعرفهم ان هو من ذرية انبياء وعرفهم مكانته و- ثم بدأ بعد ذلك يدعوهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى والى عبادة الحق سبحانه وتعالى وبعد ما خلص كل المهمة دي كلها يعني عرفهم دليل نبوته ان انا قبل ما يجي الاكل اقول لكم السجان دلوقتي هيخش لكم بكذا واوعوا تفتكروا ان انا بع- باعلم الغيب ابدا ده بوحي من الله الي خدت بالك وبعدين عشان تعرفوا انا مين ده انا ابن انبياء وكذا وكذا وكذا ثم دلهم على التوحيد عشان بقى يسمعوا منه لما يعرفوا مكانته هيسمعوا كلامه ثم بعد ذلك بدا في تاويل رؤيه كل واحد منهم فاستثمر حاجتهم لتاويل الرؤيه في دلالتهم على توحيد الح... توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ناس ما شاء الله عندها افكار دعويه جميله جدا عجبني قوي ان بعض الشباب قالوا لي كنا بنجمع فلوس من بعض ونروح نعمل لوحات على الطرق ونحط ونروح نغرسها على الطرق مثلا طريق مصر اسكندريه الصحراوي شباب ممكن يتبرع ويقوم عامل لوحتين ثلاثه اذكر الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب- كاتب مثلا سبحان الله فكل من تقع عينه على اللوحة فبيقول سبحان الله ففي ميزان حسنات اللي حط اللوحة دي كل لما تيجي لوحة واحد يعدي شوف بقى مئات الألوف يوميا بيعدوا على الطرق ديت شوف بقى لو كل لوحة, لوحة كده مكتوب عليها صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف لو كل واحد عدى وكل عربية ما يبقاش فيها واحد ممكن يكون فيها أسرة كاملة ممكن أتوبيس كامل يعدي ويشوف اللوحة دي يكون فيه مثلا أكتر من خمسين واحد الخمسين شافوا ال- ال- اللوحة ديت فقالوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خد بالك بل في حاجة كمان ده ممكن ما يصليش على النبي مرة واحدة ده أنا عايز أقول لحضرتك لو عدى على الطريق ده في اليوم خد بالك لو في اليوم مئة ألف واحد فمئة ألف واحد هيصلوا على النبي ده من لوحة واحدة خد بالك لو صلوا مئة ألف واحد على النبي مرة واحدة فالله عز وجل يصلي عليك مليون مرة ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فاللي قال اللهم صل على سيدنا محمد خد بالك فربنا يصلي عليك وعليه على اللي صلى وعلى اللي تسبب في ان ده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدال على الخير كفاعله يبقى ربنا يصلي عليك في اليوم مليون مرة لو ان بس ال ألف اللي عدوا على الطريق دوت كل واحد فيهم صلى على النبي مرة لا ده في حاجة أجمل من ده كله ده أنت لو حطيت اللوحة دي على أول الطريق من الناحية دي وعلى أول الطريق مثلا من ناحية اسكندرية واخد بالك فاللي شاف كلمة صلى على النبي من أول الطريق ممكن يلزم أو يلزم لسانه الصلاة على النبي من أول اسكندرية لحد آخر اسكندرية في سبحة جديدة طالعة عبارة عن عداد صغير كده معايا في عربيتي مرة جربت مشوار والله العظيم مشوار من اكتوبر لمدينة نصر فاذا بي افاجئ وانا عمال بصلي على النبي عليه السلام وبعد على كده على المسبحه ديت ايه مش سبحه بقى من الطويله دي، لا لا المسبحه عدات كده صغيره صغيره كده بتتلبس في الصباع قعدت أ- أ- اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم حوالي مش عارف 8000 مره ولا 9000 مره انا مش فاكر بالظبط بس ما تقلش عن كده 9000 مره تصلي على النبي فيصلي المولى عز وجل عليك 90000 مره مش قد ايه في مشوار في مشوار انا انصح كل المسلمين ان يلزموا انفسهم بذكر المولى عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام لذ آه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب والله العظيم تجد سعاده عجيبه جدا ان الناس تبقى قاعده حواليك في غفله واللي عمال بيشتم واللي عمال بيسب واللي عمال بيتكلم واللي عمال بينكت واللي عمال بيكذب واللي يجيب في سيره الناس واللي بيشتم واللي بيعمل وانت عمال تقول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عمال بتصلي صل على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي نفسك في المشوار اللي قعدوا واغتابوا فيه 5000 واحد انت في الوقت دوت صليت على النبي 10000 مره انا متاكد وجرب حضرتك كده وامسك المسبحه دي في ايدك ومش هتعطلك عن سواقتك ولا عن وكنت راكب جنب السواق مش هتعطلك عن حاجه والله العظيم اقعد كده بس كده اح- عامل حاله استرخاء استرخاء كده عامل حاله استرخاء كده وانت م- ساند نفسك على ال- ال- ال- الكرسي وامسك المسبحه كده وانت مسترخي كده واعصابك هاديه وعمال اللهم صل على وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعمال بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما توصل من القاهره لاسكندريه بص في العداد العداد هتلاقي طبعا هو العداد ممكن يكون بيجيب لك مثلا ايه آه، ألف وبعدين يقوم ألف تاني خد بالك هتلاقي نفسك كل شوية بتعمل ألف كل شوية بتعمل ألف لحد ما توصل ممكن تلاقي نفسك عملت من مصر لاسكندرية وأنا بقولها لك والله على الأقل عشرين ألف مرة تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل عشرين على الأقل ثلاثين ألف مرة استغفار اشغل نفسك فالشباب دول فكروا في كده قالوا الله طب ما كل اللي بيعدي لو انا حطيت يافطه واحده كل اللي يعدي ويقرأها في ميزان حسناتي حتى ممكن انا اموت واليافطه تفضل موجوده والناس كل ما تقراها تسبح او تذكر المولى يعني ممكن واحد حاطط سبحان الله الثاني لا اله الا الله الثالث الحمد لله الرابع ال- صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الخامس لا حول ولا قوه الا بالله كل واحد منوع ذكر معين فاشتركوا وحطوا لوحات اذكار طول السكه كلفتهم كلفتهم في ميزان حسناتهم يا رب يبارك يا رب العالمين فدي دي من من ضمن اساليب الدعوه شاب مصري مسلم كان عايش في المانيا في يوم من الايام وهو داخل مدينه ميونخ فلقى على مدخل المدينه اعلان لبعض انواع اطارات السيارات كاوتش عربيات فمكتوب ب- ب- بخط كبير جدا كده انت لا تعرف كفرات يوكوهاما فراح مكلف على على ح- على حسابه يافطه واجرها من الشركه اللي اللي عامله الاعلانات ديت وعمل على المقابل منها في الطريق الثاني وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على تليفون كذا وكذا وترك تليفون المحمول بتاعه وتليفون بيته وتليفون مكتبه أسلم على إيده مئات الألمان بسبب لوحة والنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آه، بعض الناس برضو من ضمن أساليب الدعوة الحلوة الجميلة داعية في أحد الأحياء أعلن إعلان على باب المسجد قال كل الطلبة اللي نجحوا السنة دي ليهم جوائز عندي يوم الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة مباشرة بس بشرط مفيش طالب هيستلم مني جايزة إلا ومعاه أولياء الأمر أولياء الأمور يعني جاي ومعاه مثلا أمه وأبوه امه مسافره ممكن ابوه موجود او ابوه مسافر امه موجوده اي حد النساء طبعا في مكان النساء والرجال في مكان الرجال فالمهم اللي بيقول في اليوم ده المسجد اتفرش الشوارع اللي حواليه عدد كبير جدا جه عمل ايه بالاتفاق مع بعض الاغنياء في المنطقه بعض الاثرياء قال لهم انا عايز يعني اخذ ب- ب- بايدي الناس ديت الى طاعه ربنا والى بيت الله الى المسجد فممكن تساعدوني انا مش عايز منكم فلوس هاتوا لي هدايا اقدمها للطلاب في سبيل ان انا اجيب الطالب واجيب اسرته ويجوا يسمعوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى واوزع عليهم شريط وكتيب يبقى مثلا هجيبوا لي مثلا آه، هدايا معينه هدايا مثلا تليفونات محمول صغيره آه، ساعات حائط آه، هجيبوا لي اي حاجه اي هدايا عينيه ومع كل هديه عايز معاها مصحف وكتيب وشريط فجم الناس الاهالي مين اللي نجح فلان وفلان وفلان لا مثلا حوالي مثلا ايه حوالي 300 400 واحد نجحوا مثلا في الحي طيب اسم ال- ال- الولد مثلا اسمه كذا يقوم قايل اسمه في الميكروفون ويسلموا الجائزه وبدا يذكر الناس قبل ما يوزع الجوائز بدا يذكرهم بالله وادى محاضره كده جميله جدا جدا واخد بالك و- و- و- ويذكرهم بالله ويكلمهم عن الجنه و و. فالتزم عدد كبير جدا من الاباء والامهات اللي عمرهم ما دخلوا مسجد بيقول فيما بعد لقيت ان حوالي تلت الناس اللي جم و- واستلموا جوائز لاولادهم بعد كده التزموا معانا في المسجد وبقى يجوا حلقات التحفيظ وبقى يجوا الدروس وبقى يجوا خطبه الجمعه حاجه جميله او فكره جميله دايما عايزين الافاق تتسع من ضمن الافكار الجميله جدا الرسائل القصيره اللي بتفتح القلوب بالدعاء والدعوه الى الخير خصوصا لما تكون رساله يعني بتبعتها لحبايبك اذكر ان في مره من المرات في الثلث الاخير من الليل وانا ما بنامش غير بعد الفجر رحت كاتب رساله حلوه كده ورحت باعتها لكل حبايبي قلت ايه في الرساله والله الذي لا اله غيره في في معنى الكلام طبعا مش حافظ النص بالظبط انا ادعو لك الان في هذا الوقت في الثلث الاخير من الليل بكل خير في الدنيا والاخره اخوك ومحبك محمود المصري ورحت بعتها طبعا في منهم ناس تبقى صاحيه وفي منهم ناس تبقى نايمه في الوقت نفسه جاني كميه رسائل عجيبه جزاك الله خير ربنا يبارك فيك والله رساله وصلتني ابكتني ان انت بتدعي لي في الثلث الاخير من الليل ان انت بتتذكرني وتدعي لي في الوقت دوت وناس تانية بعتت رسائل الصبحيه وناس تانية بعتت الظهر وهكذا رساله هكلفك كام؟ رساله هكلفك 30 قرش 30 قرش تفتح بيها قلب انسان وتجعل فيه اواصر المحبه بينك وبين الناس ايه المشكله اقعد تفكر فكر همك كله الانسان اللي قدامك ده قلبه يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى حتى لو تكلفت اي شيء اي تكلفه تتكلفه اي فلوس هتدفعها لا تساوي ذره ذره في الخير اللي هتتحصل عليه ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ضمن اساليب الدعوه تعاهد الجيران اللي جنبك حبايبك اللي هتتسال عنهم يوم القيامه هتسال ليه ما بلغتوش ليه ما قلتلوش صلي ممكن يجي من ما يتعلق في رقبتي يقول يا رب كان داعية وكان بيعمل وكان بيسوي عمره في حياته ما فكر يذكرني بالله شافني ما بصليش وما قاليش مرة مرة صلي شاف بنتي مش محجبة ومفيش مرة ينصحني ويذكرني بالله عشان أحجب بنتي دي كل دي يعني كل دي في رقبتنا كان أحد مشايخي ربنا يرحمه رحمة واسعة كان يقول لي يا ابني اوعى في يوم من الأيام تلقى واحد عاصي مسلم عاصي أو واحد يهودي أو نصراني إلا وتذكره بالله فالعاصي تعرض عليه الهداية تعرض عليه الالتزام واليهودي أو النصراني تعرض عليه الإسلام ولكن بكل أدب يا ابني بكل أدب من باب ان انت محسسه ان قلبك عليه انك خايف عليه مش قد ايه فعلا يعني و و و يعني وانا لما اجي النهارده اقول انا بدعو جميع النصارى اللي موجودين على وجه الارض مش مصر بس بدعوهم الى دين الله والى الاسلام والى ان ربنا يكرمهم ويذوقوا حلاوه الايمان وانا كده بشتمهم وانا وانا غاوي ايه يعني ما ممكن تاني يوم الاقي بقى على التويتر ولا على الفيسبوك ناس دي يشتموا فيا خد بالك انا متحمل بس أؤدي الرسالة اللي ربنا أمرني بها كل هذه سبيلي بالك أدعو إلى الله على بصيرة أنا, أنا ومن اتبعني قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فإن, كن فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا قلوبنا لازم تحمل خير للكون ده كله النبي عليه السلام قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش للمسلمين رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم خدت بال حضراتكم يبقى تعاهد الجيران بالأشرطة والكتابات والدلالة على الخير أجي النهاردة مثلا هعمل درس الأقربون أولى بالمعروف أنا ما ينفعش كداعية مثلا ساكن في مكان ما ما ينفعش ان انا افضل ادعو في كل اقطار الدنيا وانسى وانسى المكان اللي انا عايش فيه ما ينفعش ما يبقاش فيها خير لازم يكون حتى ولو مره في الشهر ولو مره كل اسبوع خب الجمعة أو درس أو غير ذلك لازم يكون في نشاط في المكان اللي أنا عايش فيه عشان برضو الأقربون أولى بالمعروف يبقى والدلالة على الخير من ضمن برضو أساليب الدعوة تعاهد أو عيادة المرضى خاصة ساعة ساعة كل أسبوع ما أقولكش بقى كل يوم ولا كل أسبوع أنا أذكر لما كنت عايش في السعودية كان معانا شاب باكستاني هذا كان شيخ في مسجد كان ما شاء الله عليه الله يمسيه بالخير ويحفظه رب العالمين هذا رجل كان يختم القرآن بالسبع قراءات وكان حفظه للقرآن ما رأيت أبدا إنسان على وجه الأرض يحفظ القرآن مثل هذا الرجل فبقول له يعني أنت حفظك للقرآن ما شاء الله ربنا يبارك في عمرك أنا عمري في حياتي أنا كنت بصلي وراه عمري في حياتي ما شفتك غلطت في آية قال لي أنا لما أخذت الإجازة أخذتها إجازة بشكل عجيب لا تتخيله قلت له إزاي قال لي كنت عند الإجازة كنت أسأل عن أرقام الآيات يعني مش مثلا اقرأ من قول المولى عز وجل مثلا كنتم خير أمة خرجت للناس وكمل قال لك لا كنت لما دخلت الامتحان كان يقول لي ايه اقرأ من الآية 125 سورة البقرة يقول لي كنت أقرأ اقرأ من الآية 37 سورة الأنعام اقرأ من الآية 20 سورة النور اقرأ من الآية 15 سورة الزمر يا نهار أبيض قال لي فأنا امتحنت وخدت إجازتي بالمنظر ده في السبع قراءات تخيل حضرتك فكان هذا الرجل كان ليه مسجد مخصوص ليه هناك في المملكة السعودية وكان من كتر حب الناس ليه اتسمى الشارع اللي هو مسجده فيه اتسمى باسمه انه عايش هناك بقاله مثلا حوالي اكثر من 25 سنة فسموا الشارع وكانت مدينة لسه جديدة منطقة جديدة فسموا الشارع باسمه شارع الشيخ فلان فكان في نفس الشارع وده من تقدير المولى عز وجل هذا الرجل كان في نفس الشارع اللي هو فيه كان فيه ثلاث حاجات كان في المسجد بتاعه وكان في المقابر في آخر الشارع على اليسار وكان في المستشفى بتاعة المدينة في آخر الشارع على اليمين فكان يقول لي يوميا لابد لي من زيارة المستشفى لزيارة المرضى أخذ الأجر أخش عليهم على مثلا 10 مرضى 20 مريض اللي ربنا يقدروا لي أخش أدعي لهم وأخذ كل واحد فيهم إن شاء الله حتى وردة وانتم ممكن أقطفها من من الحديقة بتاعة المسجد مفيش مشكلة أو من أي مكان او حتى لو ما كانش فيه ورده اي حاجه على الاقل ان شاء الله حتى اقدم له سواك اي حاجه يقول كنت اخش ادعو المرضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن زاره عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة شوف بقى ال ال ال فكان يقول لي وبعد ما أزور المرضى أو ما راح أزور الموتى وأخش وأسلم على الموتى ثم أدعو لهم دعاء طويلا قال لي كنت أشعر ببركة لا تتخيلها حاجة في حياته حاجة غريبة جدا فزيارة المرضى أنت تروح تزور المرضى حتى لو لم تقدم أي شيء مادي السلام عليكم ازاي صحتك ربنا يشفيك ويعافيك وتدعي له وتدعي لكل المرضى ولكل مريض كتيب وشريط كتيب وشريط حاجة جميلة قوي قوي انا اذكر ان في احدى النساء الطيبات لما اتحجزت في احدى المستشفيات وكانت مريضة مرض يعني قعدت مدة طويلة جدا في المستشفى فما كان منها الا انها عملت في الغرفة بتاعتها مكتبة كبيرة جدا كتيبات واشرطة وكانت تعملها استعارة كانت تعملها حاضر كانت تعملها استعارة للكتيبات والأشرطة للدكاترة والممرضات والمرضى وكل الناس فاهتدى على يديها عدد كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى هنكمل مع بعض إن شاء الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إن شاء الله يوم السبت القادم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني